أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم يا مرحبتين آه لدينا رسالة وصلتنا من الدار البيضاء كازابلانكا المغرب تقول آه تحية عطرة إلى أسرة برنامج أسئلة عن الإيمان ففي البداية أود أن أشكر القمص زكريا بطرس والأخ محمد على العمل الرائع في استجلاء الكثير من الحقائق الهامة لم أكن أعرفها من قبل كمثال على ذلك الناسخ والمنسوخ ورضاعة الكبير والاختلاف بين النسخ لقد أذهلني كثيرا ما سمعته في هذا البرنامج من شواهد خطيرة لم يسعني إلا الاعتراف بصحتها نظرا للمصادر والمراجع المستقاة منها بالإشارة للإشارة فإني متتبع بهذا البرنامج الحلقات وأرجو أن تساعدوني في الحصول على كتاب مقدس ونحن أرسلنا لك كتاب مقدس مقدس ونأمل أن يكون وصلك كما تعلنون في آخر برنامج أنكم تبحثون عن من يراسلكم ونحن نشجع جميع المراسلات وبهذه المناسبة لدي سؤال وهو كيف يمكن أن أتأكد من أن الخلاص لا يناله الإنسان إلا عن طريق السيد المسيح وليس بيهوذا أو كونفوشيوس هذا هو السؤال آه، سؤال جميل نعم.
آه الخلاص ازاي تتاكد ان الخلاص بالمسيح وليس بهذا او بزي بزيد او بعبيد اللي بيخلص الانسان هو اللي بيشيل عنه المديونيه بتاعته نعم انا مديون ب 1000 دولار او 1000 جنيه تيجي انت وتدفع عني ال 1000 جنيه وتشيل المديونيه يبقى انت خلصتني من من الدين الدين نعم.
المسيح هو الوحيد الذي خلص الانسان من دينه والخلاص من ماذا؟
الخلاص من عقوبة الخطية الخلاص من جرم الخطية الخلاص من سلطان الخطية آه، المسيح هو المخلص والفادي هذا هو الخلاص هذا هو الخلاص لماذا نحن بحاجة للخلاص؟
لأننا خلقنا وولدنا من آدم وحواء وورثنا عنهم الخطية الأصلية إذ آه، هبطوا من السماء وهبطوا من الجنة بسبب بسبب الخطية نعم آه، أنا بصحح كلمة السماء الجنة كانت على الأرض جنة عدن نعم فهبطوا من جنة عدن كانت سماء روحية بالنسبة لهم نعم بسبب خطية آدم اهبط منها جميعا زي ما بيقولوا في القرآن نعم فبعضهم لبعض عدو فإذا الخطية باقية أخطأ آدم فأخطأت ذريته لأن الكل أخطأ وعوزه أعوذ من بالله.
نعم إذا لا نستطيع أن نخلص بزيد أو بعمر ولا عبيد ولا عبيد لكن خلاص بالمسيح الذي سدد الدين ومات من أجلي ورفع عني قصاص الخطية وأعطاني روحه أنتصر به على الشيطان وغرقات الخطية شكرا عفوا نعود مرة أخرى إلى كتابات الشيخ أحمد ديدات في كتاب عتاد الجهاد حيث تكلم في صفحة 18 عن تناقض بين صموئيل الثاني وأخبار الأيام ففي صموئيل الثاني يقول الرب أهاج داود ليحصي الشعب وفي أخبار الأيام يقول الشيطان أغوى داود ليحصي الشعب فأيهما هو الصحيح
ده سؤال جميل قوي وعايز اقول ان احمد ديدات نقل عن كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي هذا الجزء الاول اللي بين ايديك وصفحة 108 187 نعم.
والاختلاف رقم 45 فنقل الاختلاف بذاته من نفس الكتاب والحقيقة اللي غابت عن فهم آه، الشيخ الهندي والشيخ الهندي ثاني برضه ما راخر ما دي ده هندي راخر الاثنين هنود فالمهم ما غاب عنهم هي ان الله لا يمكن ان يامر بالشر الله لا يمكن ان يامر بالشر في يعقوب 1 13 الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد بالشرور ولكنه يمكن ان يسمح للشيطان انه يجرب الانسان واذا انخدع الانسان من شهوته سقط في الخطية لكن ممكن الإنسان لما يجرب يطلب قوة من ربنا فربنا مش بيؤمر آه، بال- بالشر آه، تمام زي ما حصل في قصة أيوب سمح الرب للشيطان قال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك فبدأ الشيطان في التنفيذ ونجح داود في التجربة مش بالضرورة فقط وعلى هذا الغرار سمح الله أن يجرب داود وداود سقط في نعم.
التجربة نعم.
يبقى مش الله اللي أمر ولا يوجد تناقض لأن الله سمح بالتجربة داود فقط في التجربة ولم ينجح يبقى الاثنين صح الله والشيطان الله سمح نعم.
بالتجربة الشيطان قام بالتجربة إذا هذا كان بسماح من الله سمح من الله للتجربة والشيخ هنا لم يفهم حكمة الكتاب ينقصهم هيفهموها منين وهم ما عندهمش نعمة الروح القدس اللي تلا- اللي يفهمهم هذه الأمور ننتقل إلى سؤال آخر آه، تكلم الشيخ ديدات عن أن هناك أيضا تناقض بين ما جاء عن المعركة بين د- النبي داود وشوبك وهي مذكورة في صموئيل الثاني وأخبار الأيام أيضا فهل لك أن تلقي ظلال النور على هذه آه، على هذا الموضوع برضو أحمد بدات واخدها من هذا الكتاب نعم الجزء الأول للشيخ رحمة الله الهندي آه، صفحة 178 برضو والاختل... بتاع اللي هو بيقوله رقم 27 إلى 32 آه، لكن المهم ما جاء في سفر صموئيل الثاني يقول لك هرب آرام من أمام إسرائيل وقتل داود من آرام 700 مركبة وأربعين ألف فارس وضرب شوبك رئيس الجيش فمات في أخبار أيام قال هرب آرام من أمام إسرائيل وقتل داود من أرام سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف راجل مش فارس وقتل شوبك يبقى إذا هنا فيه سبعمية وسبعة آلاف وفيه راجل راجل يعني يترجل يعني وفيه إيه فارس ودي النقطة اللي هي بداية بيقول إن فيها الاختلاف نعم.
تحب أقول إيه الشرح بتاع الموضوع ده وأفسرها نعم لو سمحت تفضل شوف عدم التدقيق في فهم كلام ربنا وتعبيرات الكتاب المقدس تسقط الانسان في ورطه كالتي سقط فيها الشيخ ديدات ومن قبله رحمه الله عليه. فهل المركبه الحديديه تقتل بالمفهوم كده والعقل؟ فقتل سبعة مائة مركبة المركبة الحديدية يا خلق هو بتتقتل
هو يعني الناس الذين في المركبة الناس التي في المركبة شوف أبسط إنسان يستطيع أن يعرف نعم.
أن المركبة ما تتقتلش لكن دي كناية عن الذين هم في داخل المركبة الحديدية فده تعبير بلاغي ويقصد قتل الرجال الذين في المركبة مم.
وكم عدد الرجال في كل مركبة بيفسرها بقى آه، أخبر الأيام عشر رجال لأن 700 مركبة في كل مركبة عشر رجال مهم.
فيبقى 70 7000 7000 شخص شخص اتقالت مرة بالإشارة إلى كناية إلى المركبات ودي كناية إلى الأشخاص اللي جوه المركبات ولا تناقض لكن بس هو عايز يتصيد ويعمل نفسه بطل يعني بهدف ده هدف التشهير بالكتاب المقدس وتشويه الكتاب المقدس أم، أي
آه، هل تعتقد أن ذلك بهدف آه، آخر هو أن يغطي بعض التناقضات أيضا التي لديه هو هو قبل ما الحكاية دي برضه نرجع ونقول إيه خد نقطة تانية وهي أربعين ألف فارس وأربعين ألف راجل ففارس وراجل بيقول لك هم كانوا فرسان ولا هم كانوا مترجلين ومشاة سلاح مساة ولا سلاح فرسان نعم.
وهنا برضو الأمر بينم عن جهل كبير جدا للشيخ ديدات عن فهم استراتيجية المعارك فهنا بيقول لك ان اتقتل رئيس الجيش اتقتل فكل الجيوش هربوا واللي بيهرب يخاف يركب الحصان ويطير بيه لكن بيهرب في الكهوف والمغاير وشكور زي ما حصل في حرب في معركه احد يعني كل واحد دور له على صخره يتخبى فيها والنبي اتخبى وبعدين جاله واحد من بني قريش كسر جبهته وكسر فكه وعمل فيه البلاوي طب ما كان في خيول سابوها لانهم بيهربوا في حاله هرب نعم عرب فكذلك هؤلاء الفرسان وهو سلاح الفرسان 40000 عندما مات القائد كل واحد دور له على خن يوجد فيه فكانوا مشاة مم.
فتتبعوهم جيش آه، شعب الله وقتلوهم حيث هم مم.
فيبقى إذا ما فيش تناقض بين سلاح فرسان وسلاح مشاة كانوا فرسان وترجلوا ليهربوا فقتلوا فهنا أشار إليهم أنهم سلاح الفرسان وهنا أشار إليهم في حالة الهرب
اوكي آه، اعود لنفس النقطه التي ذكرتها انه قد يكون الهدف هو تغطيه تناقضات من الطرف الاخر مظبوط تغطية التناقضات في القرآن والأحاديث ده الكلام اللي هو بيتصيده آه، بذات لأنه كان بيتصيد حتة تانية هل لديك دليل آه، كان بيتصيد حتة تانية نعم إن إيه آه، إن سليمان حتى ذكرها هو سليمان آه، قيل عنه في سفر أخبار الأيام كان لديه 4000 مزود مهم.
وبعدين في سفر ملوكي أول يقول لك كانوا أربعون ألف مزود مزود يعني خيول بتاكل على المزود مهم.
فزي ما قلنا على المركبات هو نفسه على نعم.
الموضوع ده نعم.
اللي هو المزاود شكليات آه، مش شكليات و- فليس فيها تناقض ليس- لأن سليمان قعد 40 سنة ملك فالإحصاء الأول على أن كل عشر خيول كانوا بياكلوا في مزود لكن لما اتسعت المملكة فبنى مزود جديد فعمل لكل حصان مزود نعم فبقت المزاود في الأول 4000 وبعدين 40000 بحيث كل 10 خيول كانوا مع بعض لكن دي تغطية تغطية مم.
لتناقضات القرآن والأحاديث النبوية عمل نعم.
تصير هل لديك مثال او برهان على هذه ال- بالتأكيد.
نعم.
لكن أمثلة أمثلة كتير واحد خلقة السماء والأرض نعم.
يا ترى السماء اتخلقت الأول بحسب نص القرآن ولا الأرض اتخلقت الأول بحسب نص القرآن نشوف المشاهد هيقول إيه يفهم إيه في سورة البقرة 29 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يبقى إيه خلق إيه الأرض الأرض.
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى للسماء يبقى هنا في البقرة الأرض اتخلقت الأول ثم خلق السماء ماشي وهنا نرى أن الله خلق ما في الأرض قبل السماء جميعا ولكنه في سورة النازعات آية 27 إلى 32 يقول السماء بناها رفع سمكها فسواها وعطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يبقى هنا في الآية دي السماء اتبنت في الأول وبعد كده رجع للأرض ما تقولوا لنا إيه اللي حصل بالظبط مم. السماء الاول او الارض السماء الاول ادي تناقض يا عزيزي الفاضل مين يحلوها لنا والشيوخ يتفضلوا يقولوا لنا ايه العلاج بصراحه يعني
أ- okay هذا عن السماء والأرض مم.
هل لديك أي شيء آخر عن خلق السماء والأرض اي عدد الايام اللي اتخلقت فيها بقى أو عن الأيام نعم عدد الايام اللي اتخلقت فيها السماء والارض قد ايه تناقض فمثلا في سوره الاعراف وسوره يونس وسوره هود وسوره الفرقان وسوره السجده من فضلك وسوره قاف وسوره الحديد حدد الآيات لو سمحت حاضر يا فندم سورة الأعراف 54 نعم.
سورة يونس 3 سورة هود 7 سورة الفرقان 59 سورة السجدة 4 سورة قاف 38 سورة الحديد 4 هذه أر- سبع آيات في سبع صور مختلفة وماذا تقول هذه الآيات تقول الله خلق السماوات والأرض وما بينها بينهما في ستة أيام مهم.
عدد ستة أهو.
نعم.
ستة أيام تفضل
ولكن في سورة فصلت من آية 9 ل 11 يقول إيه؟ احسبوا معايا بقى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أدي كام؟
يومين يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي يعني جبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أوقاتها في أربعة أيام يبقى دي كام مرة؟
ست ادي ست سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان خلق الارض الاول وطلع للسماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها يبقى نحسبها ثمانية في ثمانية الله ده في سبع صور صريحة في ستة أيام وهنا الأرض يومين وأوقاتها أربعة والسماء يومين يبقى أدي إيه؟ ثمانية حاجات غريبة الشأن جدا ولا مش معايا في الموضوع ده؟
نعم نعم. آه، هناك تناقض ثالث هو وجود قصة تكلم عنها لحدث واحد عن موسى فهل لك أن ت- تلقي نتكلم عنها بس باختلافات نعم.
قبل ما اتكلم عن موسى ده انا بس عايز اوري المشاهد صوره جميله واقعيه صوره فوتوغرافيه مهم.
لقرآنين مصحفين واحد بتاع حفص وواحد بتاع ورش والاثنين مختلفين تماما يقدر يروح على ال website اللي موجود قدامه على آه، الشاشة في شاشة موجودة وفي website نعم وهيوريك الكلمتين لو سمحت تطلع لنا الكلمتين علشان خاطر نشوفهم كلمة مكتوبة نكفر وفي حفص يكفر نكفر ويكفر علاوة على كده في آه، اختلاف تاني عن ذكر آية واحدة آه، أيضا قصة واحدة نعم ذكرت في ثلاث صور تفضل سورة النمل 87 وسورة القصص 29 و30 وسورة طه من 9 ل 12 وفي كل سورة ذكرت هذه القصة مختلفة تماما خليك على الصورة وشوف معايا في سورة طه يقول وهل أتاك حديث موسى الكلام ده مش موجود في سورة القصص وفي سورة النمل الله إيه نساهم ولا نسخوا ما فيش طيب وفي سورة القصص يكمل القصة يقول فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله في سورة طه مش موجودة وفي سورة النمل مش موجودة سورة القصص يقول آنس من جانب الطور نارا سورة طه يغير الكلام يقول لك إذ رأى نارا وسورة النمل ما ذكرهاش يجي بقى القصة تتكامل في سورة النمل إذ قال موسى لأهله وفي سورة القصص يقول لك قال لأهله على طول نعم.
مش ده كلام موجود في اللوح المحفوظ نعم هو اللوح المحفوظ بيتغير وبيحصل له موديل جديد ولا هو الكلام بنفسه لازم يتقال في كل مرة وفي سورة آه، طه فقال لأهله بعدين يجي في سورة طه امكسوا وفي سورة القصص امكسوا وشبه خالص ما يذكرهاش في سورة النمل بعدين يقول إني آنست نارا إني آنست نارا إني آنست نارا في الثلاث صور بعدين سآتيكم منها بخبر دي في النمل بعدين لعلي آتيكم منها بخبر في سورة القصص الله هو مش كلام في اللوح المحفوظ أما طه فما رضاش يذكرها خالص في سورة طه مش مو... غير موجودة غير موجودة يطلعوا المصحف يشوفوا في سورة النمل أو آتيكم بشهاب قبس سورة القصص ما ذكرهاش سورة طه يقول لك لعلي آتيكم منها بقبس آتيكم ولعلي آتيكم وفي اللوح المحفوظ طيب في سورة القصص أو جزوة من النار لا موجودة في النمل ولا موجودة في طه ذكرت في القصص بس يا ترى جبريل نسى من آية لآية ولا إيه بس أنا عايز أفهم في سورة طه أو أجدوا على النار هدى لا اتذكرت في قصة في سورة القصص ولا في سورة النمل بعدين لعلكم تصطلون ذكرت في النمل وقصص ولم تذكر في طه فلما جاءها نودي ده سورة النمل في جت في القصص واتغيرت شوية فلما أتاها نودي وسورة طه تزود لها حتة فلما أتاها نودي يا موسى آه. ها.
الله هو مش مش كتاب محفوظ وفي لوح محفوظ طيب سورة القصص يقول لك نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة غير موجودة لا في النمل ولا في طه موجودة في القصص بس طه بقى تخ... ت- تنفرد بالآتي إني أنا ربك مش موجودة في الاثنين تاني فأخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى مش موجودة في التانيين وأنا اخترتك فاستمع لي ما يوحى مش موجودة في الصورتين التانيين والنمل تنفرد أن بورك من في النار ومن حولها لا موجودة في القصص ولا موجودة في طه أهو ده مصحف واحد بلاش احنا حربنا مصحفين لا في مصحف واحد ثلاث صور متجاورين غير موجود فيها كل الكلام طب مم.
وبعدين وبرضه في النمل سبحان الله رب العالمين مش موجود فا- فاعبدني واقم الصلاه لذكري فطه ومش موجوده في القصص ولا النمل طب وبعدين ويقولوا ان هو في لوح محفوظ واللوح المحفوظ لا يتبدل ولا مبدل لكلماته والقصه بتتحكى بثلاث اشكال فيها زيادات وفيها نقص نعم هل لديك مزيد من الأمثلة؟
كمان مهم.
كتير كتير صدقني آه.
بس احنا بنختصر الكلام أوكي.
مثال رابع جواب قوم لوط في سورة الأعراف آية 82 وت- و84 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم الملكين اللي جم عشان ينقذوا لوط وفي سورة العنكبوت يغير الكلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله يبقى فين اخرجوهم من قريتكم و- وائتنا بعذاب الله هو ده مش في لوح محفوظ يا جماعة زي ما بتقولوا ماشي
آه، هل لديك مثال أخير يتكلم عن الفحشاء؟
ماشي ماشي مثال فحشاء في سورة البقرة آية 168 إلى و169 وآية 268 يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه له لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء يبقى الشيطان بيؤمر بإيه؟ بالسوء والفحشاء طيب سورة الأعراف آية 28 إن الله لا يأمر بالفحشاء حلو الله كمان لا يأمر بالفحشاء لكنه يقول في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هو الفسق مش فحشاء يا جماعة فسق مش فحشاء بس هنا الفسق هنا ترتبط بالناس ليس بال- اه لا لا بالله الفحشاء يأمر بالفحشاء يأمر بالفسق الله يأمر بالفسق لا الله لا يأمر بالفسق هنا آه.
لأنه يقول آه، أمرنا مترفيا أمرنا مترفيها بالفسق نعم.
ففسقوا فيها إن استخدام الدعاة المسلمين أسلوب كرة القدم خير وسيلة لل- لل- للدفاع هي الهجوم لا يصلح في الأمور الدينية نعم
آه، أرجو أن حد يرد على الحاجات ديت ويعرفنا الردود المطلوبة على هذا الأمر آمين نكتفي بهذا القدر ونعود إلى السؤال الذي يسأله كل الناس مم.
أين هو الحل؟ ما هو الحل؟
ما هو الحل وإجابتنا الدائمة اليقينية التي اختبرناها في حياتنا جميعا الحل هو المسيح وعايزين نتكلم عن مشكلة احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مشكلة الظلم نعم ونتكلم المرة دي عن مشكلة الفشل نعم الله يعني الإنسان اللي بيظلم ممكن يحس بالفشل ومش بس اللي بيظلم أي إنسان برضه بيساعد بيحس في نفسه بالفشل يأس وفشل ومش قادر يعمل حاجة نعم يمكن بيحاول يبقى كويس ما بيقدرش بيفشل نعم يمكن يحاول يعمل مشروع بيفشل فحياة الفشل بتصيب كثيرين من الناس طب وحل الفشل ايه يا جماعة حل الفشل المسيح ازاي الم... الكتاب بقى يقول كده في تيموثاوس الثانية اصحاح واحد عدد سبعة لأنه لم يعطنا روح الفشل لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والنصح فإذا الإنسان اللي حاسس بالفشل يقول له يا رب أنت ما بتديش حد روح الفشل أنا جاي لك يا رب علشان خاطر تنقذني من حالة اليأس اللي أنا فيها وترفعني حتى لا أكون فاشلا والخطية لما تيأس الإنسان وتهاجمه في أوقات كثيرة عليه أن يقول ما قاله النبي في القديم لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي الله لا يتركك تفشل الله يريد خلاصك الله يحبك الله يريد لك النجاح أروم أن تكون ناجحا في كل شيء احذر من أن تستسلم لروح اليأس وروح الفشل هذا من الشيطان الذي لا يريد لك الخير إذا كنت من الناس اللي بيحسوا بالفشل بسرعة لكن تعرف بالمسيح الذي يقويك ويشددك ويشجعك ويرفعك إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي طب إزاي أحصل على كده باستمرار أهم حاجة وأبسط شيء نعم.
العملية مش محتاجة إلى دربكة ودوشة و- وح- وعقد وتعقيد وبتاع لا لكن قد تكون مكلفة اه مكلفه ممكن لكن الحب يهون الكلفه مهم.
الحب يهون الكلفه يعني الانسان من اجل اللي بيحبه فبيستعذب الالم حتى مهم.
لكن المهم ما هياش معقده الانسان يقدر يوصل اليها بسهوله الان تستطيع ان تحصل على المسيح في قلبك وحياتك لو انك انت حبيته وحبيت مبادئه وثقت فيه انه اله يخلص اله ظهر في الجسد ليخلصنا من خطايانا ومن روح الفشل والياس قل له معايا من قلبك من قلبك قل له يا رب انا بحس كتير قوي باليأس بحس في فترات كتيرة بالفشل لكن أنا واثق فيك إنك أنت ترفعني من اليأس والفشل لأن فيك الرجاء الرجاء الأبدي الرجاء الذي لا يخيب أمين تعالى أيها الرب وأملك على حياتي أملك على قلبي أنا بتخذك يا رب مخلص شخصي ليا سيد على حياتي ووجودي وأسلمك كل حياتي لكي ما ترفعني من اليأس والفشل قل آمين تصديقا لطلبتك ولك المجد سيدي إلى الأبد آمين أمين شكرا جزيلا أحسن حبيبي أعزائي المشاهدين الثمن مدفوع والذي يعطي الهدية يعطيها مجانا يقدمها وما عليك إلا القبول وقال السيد المسيح أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة هذا هو وعد الله لكل إنسان يأتي إليه لأن كلمة الرب لا ترجع فارغة بل يقول لكل واحد فينا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم مرة أخرى أنا أحد الناس تصرفت هذا التصرف واتخذت هذا القرار وهو أحسن قرار اتخذته شكرا وإلى اللقاء بكم في حلقة أخرى نترككم في رعاية الله آمين شكرا آمين الرب يباركك يزيدك من نعمه الله يخليك.